السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد أيها الكرام فبسرعة لأن الوقت أخذنا مع هذه الجنازة ومع هذه الجماعة نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا هذا هو اللقاء الثالث ضمن نور على الدرب نور على الدرب وهو محطة من ضمن المحطات أو هو هو ما يكون مع المسافر أو المهاجر أو الفار أو السائر إلى الله جل وعلا دائما هذا نور العلم كما قلت لكم في المحطة الأولى كيف نفيق المحطة الثانية كيف نهتدي المحطة الثالثة من هنا نبدأ المحطة الرابعة زاد الطريق المحطة الخامسة أعمدة الإنارة أو نور على الدرب ومضى معنا لقاءان مضى معنا لقاءين اللقاء الأول تحدثنا فيه عن حاجتنا الماسة إلى نور العلم في طريق الظلمات لينور الله جل وعلا طريقنا لنصل إليه ثم ذكرنا بعض فضائل العلم وفي اللقاء الماضي أجبنا على هذا السؤال لماذا نطلب العلم لماذا نطلب العلم وكان موجز الإجابة أول حاجة لأن العلم فريضة نطلب العلم لأنه فريضة اثنين لإصحاح طريقك إلى الله جل وعلا ثلاثة لتحصيل الأجر من الله جل وعلا بهذا الفضل فضل طلب العلم الرابع للخشية من الله جل وعلا الخامس للعمل بهذا العلم السادس لتبليغه للناس ثم حذرت إخواني ب من الرياء ومن النفاق في طلب العلم نسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق وبإذن الله جل وعلا نجيب على هذا السؤال الثاني الذي هو بعنوان كيف تطلب العلم خلاصة كلمات بسيطة للإمام الشافعي تتعلم بها كيف نطلب العلم إذا أردت أخير حبيب يا طالب العلم يا من تريد أن تستنير بنور بنور الهداية لتصل إلى الله جل وعلا أدلك بكلمات يسيرة قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكي تستطيع أن تطلب العلم كما يرضي الله جل وعلا سئل بما ينال العلم إزاي تطلب العلم قال مين الآن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني الستة دول احفظهم أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان ثاني أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان وصحبة أستاذ وطول زمان ثالث احفظ أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان بعض الناس قال أو بعض العلماء ضبط ذكاء وحرص وافتقار مكان واجتهاد وبلغة بعضهم قال وغربة مكان وبلغة قال وغربة لكن قول الشافعي فيما نحفظ هذه الستة ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان فهذه بإذن الله جل وعلا بها تستطيع أن تطلب العلم الإجابة على هذا السؤال كيف نطلب العلم بهذه الست أول حاجة الذكاء كلام يعقد الذكاء طبعا العلم مفهول هطلب العلم ازاي هقول لك أصل الذكاء نوعين نوع فطري هبة من الله جل وعلا طب ده انت تجيبه ازاي ونوع مكتسب برضه مالكش فيه تعمله ازاي لا ليك في الاثنين حتى لو ما تعرفش تقرأ وتكتب بإذن الله جل وعلا سيأتيك هذا الذكاء إزاي؟ أقول لك عارف الفلاح اللي ما يعرفش لا يقرأ ولا يكتب ممكن تلاقي حافظ الريال بكام والدولار بكام والاسترليني بكام واليورو بكام وحافظ الارض دي بكام جيب- بتجيب كام ارداب وبتجيب مش عارف المحصول قد ايه وحافظ ال- الجمال دلوقتي بقت بكام او ال- الابقار بقت تمام كام وكيلو اللحمه بكام والرز بيتباع عند مين حافظ ليه؟ لأن هذا هو الذي شغل ذهنه وأنت لو أشغلت ذهنك بالعلم لحفظت لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو إمام الدنيا في الحديث إمام الأمة في علم الحديث بيقول إيه؟ كان زمان حفظ الحديث مش زي إن- ما أنت بتحفظ الوقت قال رسول الله بلغوا عني ولو آية لا مش كده بس حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله أنه قال حدثنا ح- وكل واحد من الناس دول لازم يكون عارفه هو مين اتولد فين كان كويس ولا مش كويس مات امتى عنده كم عيل كان عايش فين انتقل من مكان لمكان قبل ما يموت كان شكله ايه قال الإمام البخاري اسمه ذهبت ذهبت لأزور بعض أقاربي في بخارى ده كان بالك ده كان أعجمي ما كانش عربي في بخارى يعني فين في روسيا بقول ذهبت لأزور بعض أقاربي في بخارى يقول فوالله نسيت بعض أسماء بني عمومتي وبني خالتي ابن عم نسيت اسمه وابن خالتي نسيت اسمه وأنا هو بيقول كده وأنا أحفظ آلاف الرجال أين ولدوا ومتى ولدوا وفي أي مكان ولدوا ومتى ماتوا وفي أي مكان ماتوا وكيف كانت عيشتهم وكيف حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام آلاف الرجال حفظهم إنما ينسى مين ليه لأنه مهتم مهتم بالحديث أنت برضه كده زي ما أنت مهتم بالدنيا حفظت الدنيا لكن لو اهتميت بكلام النبي عليه الصلاة والسلام تحفظ كلام النبي لو اهتميت بالقرآن تحفظ القرآن والله لا أنسى عشان تعرف إن الذكاء ده ممكن يكون عندك بس مدفون أنت بتغطيه مشغول بحاجات تانية في الدنيا ممكن تكون ذكي وأنت مش داري قابلت واحد مرة في أسوان شاب في أسوان هو اللي بيحكي لي بيقول لي أنا كنت بعيد عن الله تماما ما كنتش أدخل المسجد أبدا ما كنتش بصلي ما كنتش بقرأ القرآن وبعدين بيقول ربنا من علي والتزمت واهتديت وتبت إلى الله ورجعت مسكت المصحف بقرأ مش عارف أقرأ حزنت قعدت أعيط واحد قال لي ابدأ وربنا يعينك أبدأ إزاي احفظ بقول والله اعتكفت في المسجد شهر خرجت بعد شهر خاتم القرآن كله كان بعيد عن ربنا ما كانش ملتزم مش حافظ آيتين ثلاثة كل يوم لا كل يوم جزء قرآن وبعدين ايه انا لا انسى قابلته في حلوان في معسكر مغلق كانوا واخدين الاول من كل محافظة قابلناه كان هو الاول على محافظة اسوان يعني مش اي حفظ مش حفظ خلاص اي كلام الاول على محافظة اسوان ويقسم بالله حفظ القرآن حفظ القرآن كله في شهر واحد في شهر واحد يعني انت تقدر بس انت مغطي قلبك نور العلم متغطي بالمعاصي لو تبت الى الله واقبلت الله جل وعلا سيرزقك القدرة على الحفظ سيرزقك الذكاء عشان كده الكلام وإن كان يعقد أنا أذكر لك بعض ذكاء السلف الصالح كانوا أذكياء إزاي ما تتعقدش ما تهتمش إن شاء الله لو اجتهدت ربنا يوصلك إن شاء الله أنت شفت الآن من الناس الآن موجودين جزاك الله خير. موجود الآن أطفال حافظين القرآن بالآية ورقمها ومكانها ومكان الصفحة وممكن يجيب لك عشرين آية مثلها في القرآن أطفال عرفوا الكلام ده ازاي ده قدرة قدرة الله جل وعلا أعطاها لكن كثير من الأطفال لم تظهر عندهم عشان كده شوف ابنك ابنك اللي في البيت اللي انت طول النهار تقول له يا غبي شوف الغبي ده هتلاقي حافظ الإعلان وممكن يمثل لك الإعلان ويغني لك الإعلان ويقول لك التمثيلية حصل فيها إيه والفيلم كان عامل إزاي والفيلم جاي الساعة كام و- يسمع لك كل هو طفل صغير هو طفل صغير ويقلد بالضبط يعني الطفل عنده ذكاء بس انت اللي دفنته انت اللي ما استخدمته صح حفظ الاغاني وحفظ التمثيليات وحفظ افلام مش عارف ايه واسماء ايه واغنيه ايه إنما ما استخدمتوش في القرآن وفي السنة وانت كذلك عندك ذكاء فطري الله جل وعلا أعطاك إياه قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم ربنا كرمك بهذا العطف ربنا كرمك بهذه الفطنة وهذا الذكاء فلا تظنن أنك لا تحفظ تقدر تحفظ بس خلي ذهنك كله في الحفظ من قاعد تحفظ وبتفكر لما تخلص تقابل بنتي فين لما تخلص تكل... تشوف فيلم ازاي لما تخلص عاوز تلعب تخلص فين ما يعديش عليك الماتش عاوز تلعب ترتب وقتك على حسب دنياك لا إنما عندك قدرة مليانة بإذن الله جل وعلا ملأها الله جل وعلا في قلبك لكن أخرجها أزل عنها حجاب الذنوب والمعاصي كما قال الإمام الشافعي احفظ شكوت إلى وكيع سوء حفظي الشافعي بيقول مش عارف أحفظ إزاي ده حفظ الموطأ موطأ الإمام مالك في تسع ليال سهر ثلاث تسع سهرات حفظ الموطأ أكثر من 500 حديث في تسع ليال حدثنا حدثنا حدثنا بالسند بالمت مفيش حرف غلط في تسع ليال فقال له الإمام مالك يا بني إني أرى الله جل وعلا قد ألقى على قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية عرفت انت الذكاء مش ع... مش جاي لك ازاي مش عارف تحفظ ليه عشان ايه المعاصي قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي فأصلح قلبك يعطيك الله جل وعلا القدرة على الذكاء الذكاء نوعين فطري ومكتسب هذا الفطري من الله جل وعلا طب والمكتسب من الله جل وعلا أيضا تدعو الله أن يكسبك هذا الذكاء سلاحك الأول إن ربنا هو اللي يديك سلاحك الأول الدعاء لكن الفطري ليس لك يد فيه البتة إنما المكتسب ممكن تحاول مع دعاء الله جل وعلا يرزقك هذا الزكاة الفطري عاوزه عاوز ربنا يخليك, يخليك ذكي من غير ما تعمل حاجة تعمل إيه تقول يا رب لسه بقول لك هو افهم بقى قلت لك دايما اللي قاعد معايا بيفهم ان اول سلاح بقوله لك ايه الدعاء الدعاء تقول كده اللهم يا مفهم سليمان فهمني اللهم يا معلم إبراهيم علمني اللهم يا معلم آدم علمني سيدنا آدم ربنا حفظه اداله قدرة على العلم ازاي عارف ازاي سيدنا آدم عارف ان ده اسمه منديل وعارف ان ده اسمه ام بي 3 وعارف ان ده اسمه ميكروفون وعارف ان ده اسمه كوباية ده مش كده بس لا ده عارف ان دي اسمها يعني العصفورة قدامك دي سيدنا آدم كان عارف ان اسمها عصفورة وعارف ان اسمها بيرد وعارف ان اسمها وازو بالانجليزي والفرنساوي والهندي والالماني والاردن كله ربنا قال كده وعلم آدم الاسماء كلها اي حاجة انت بتنطقها في الدنيا ربنا علمها الآدم ازاي دي لحظة في ثانية كن فيكون تعلم اصبح معلما ده ايه ده مش معلم بس ده اصبح يعلم الملائكة علم الملائكة ازاي كن فيكون سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون يا اخي سلاحك الاول عشان تكون ذكي قول يا رب ببساطة زكي عقلي يا رب انا قفل قول ببساطة يا رب دماغي قافل يا رب انا غبي زكيني يا رب ببساطة والله قوم في جوف الليل كده قول يا رب اديني القدرة على الحفظ اديني القدرة على الذكاء اديني القدرة على الفهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان بيقوم في جوف ليل إذا اختلفت عليه المسألة يستغفر الله جل وعلا ألف مرة ويظل يدعو ويقول يا مفهم سليمان فهمني يا معلم آدم وإبراهيم علمني ادعي ربنا أن يفهمك أن يعلمك فالله جل وعلا يقول لما علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يعني ربنا علم آدم والله جل وعلا أراد أن يعلم الملائكة بل والخلائق أن العلم لا يكون إلا من العليم قال للملائكة طيب بدون ما أعلمكم قولوا أنتوا الأسماء ده اسمه إيه ما نعرفش طب قول يا آدم ده عمود ودي ما نعرفش دي إيه دي نجفة وده ما اعرفش دي مروحة آدم اللي يجيب ليه لأن الله هو الذي يعلم قالت الملائكة جميعا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا افهم الآية دي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قل يا عليم علمني ادعو الله جل وعلا بأسماء الحسنى يا حكيم ارزقني الحكمة يا عليم علمني يا بصير بصرني يا مفهم سليمان فهمني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ما ينفعش تجيب حاجة ما تناسبش ال- الاسم زي ما تسمع أئمة في صلاة التراويح يقول اللهم أرنا في اليهود يوما أشد من يوم عاد وثمود برحمتك يا أرحم الراحمين ما تمشيش ما تمشيش برحمتك يا أرحم الراحمين ما ما- إزاي اسم يوافق هذا الدعاء ما ينفعش تقول بقوتك يا قوي يا متين بعزتك يا عزيز يا حكيم إنما برحمتك يا أرحم الراحمين ما ينفع تقول يا رب اغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين وهكذا يبقى ادعى ربنا بما يناسب الاسم يا عليم علمني يا حكيم ارزقني الحكمة وهكذا ف الله جل وعلا يعلمك ويبصرك ولا بد أن تتأكد أنك لن تنال العلم إلا بفضل من الله جل وعلا وعمل منه وعلم منه قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ربنا لا يعلمك كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يبقى العلم النافع مين اللي هيديهولك اللي انت بتسأل منه يا أخي ما تتكسفش قول بينك وبين ربنا اللي انت عاوزه ما تتكسفش ده ربنا بيسأله الحوت بيسأله النملة بتسأله الحجر بيسأله الأرض والسماء بتسأله الجماد بيسأله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ما تتكسفش قول لي يا رب اديني القدرة على الحفظ خليني احفظ بسرعة يا رب يعلمك فده اسمه ذكاء فطري يجي ازاي يجي من عند ربنا بأسباب ايه بالاستغفار بالبعد عن الذنوب بتفريغ القلب بتقوى الله جل وعلا بدعاء الله جل وعلا وهكذا ده اسمه ذكاء فطري اقول لك بقى امثله تعقد ولا بلاش شوف اللي كانوا بيحفظوا بيحفظوا ازاي هم زيك عشان برضو انت ممكن تعقد تقول عمر ما هيوصل لا هم اتولدوا زيك بس عاشوا أحسن منك لأن ربنا قال عن كل الناس مش عليك أنت بس عن كل الناس اسمع سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الكلام ده لنا احنا بس ولا لهم كمان كل اتولد مش عارف حاجة مش متعلم حاجة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يا رب لك الحمد والشكر اداك السمع والبصر عشان تفهم زي اللي قبلك بالضبط فالإمام البخاري حفظ ازاي هو كده لا كان برضه مولود ما عندوش حاجة مش فاهم حاجة مش عارف حاجة لو قدامه نار يمد ايده عليها ما يعرفش ان دي نار لكن الله جل وعلا علمه لما علم من قلبه الصدق الإمام البخاري كان راح مرة بغداد جه من بخارى راح بغداد تخيل بقى عالم الأرض راح في بغداد فالناس كلها اتجمعت حواليه العالم الكبير يتجمعوا وجلس الإمام البخاري في مجلس التحديث ليحدث مجلس التحديث ليحدث الناس يقول لهم أحاديث النبي عليه السلام فتجمع علماء بغداد مع بعض علماء بغداد قالوا لهم عاوزين نختبر الإمام البخاري شوف حافظ ولا لا طيب عشرة اتجمعوا كده وبعدين اتفقوا كل واحد مننا يمسك عشر أحاديث يحفظها بس يقلب السند يا طب واحد بس اللي يحفظ ما نقدرش لا كل واحد يقعد ثلاث اربع ايام على 10 احاديث ازاي هو مثلا حدثنا محمد عن محمود عن إبراهيم عن علي عن الصحابي أن الرسول قال كذا مثلا الحديث صح بس بدل حدثنا عن محمد عن محمود عن إبراهيم لا حدثنا إبراهيم عن محمود عن محمد يعملوا إيه يلخبط بس الأسماء إنما الحديث هو هو وبعدين نختبر إمام البخاري نسأله الحديث ده لو حافظ يعرف إنه غلط جيت من البخاري قعد في المجلس اتكلم في أسئلة آه الأول عندي سؤال ماذا تقول يا إمام في حديث حدثنا إبراهيم عن محمد عن محمود عن كذا أن الرسول قال كذا قال الإمام البخاري لا أعرفه لا أحفظه طيب وحديث الثاني حدثنا فلان برضه ولا قال لا أحفظه والثالث والرابع عشرة حديث والعشر الإمام البخاري بيقول لهم لا أحفظه لا أعرفه لا أعلمه واحد تاني إقام الثاني بقى طب ماذا تقول في حديث كذا سمع العشرة غلط وهو يقول لا أحفظه والثالث والخامس والعاشر 100 حديث كلهم هو بيقول لا أحفظه الناس قاعدة أمال إيه إمام بقى وحافظ إيه و... فين بقى الإمام البخاري فهم بقى هو ده الذكاء بقى فهم إن هي أيوة لعبة خدعة خلصوا خلص المجلس أقول قولي هذا واستغفر الله لكم استنوا محدش يقوم أنت اللي هناك اللي ورا العمود قوم تعال كله شاف أه أنت قلت حديث كذا وكذا وكذا بهذا السند ما قلته خطأ والصحيح كذا وكذا وكذا قال رسول الله سمع المئة حديث غلط اللي قالوه وبعدها سمع المئة حديث صح قالوا العلماء بيقولوا ليس العجب ليس العجب من حفظه للحديث الصحيح بالأسانيد الصحيحة إنما العجب من الحفظ من حفظه للخطأ كونه يحفظ الصح فهو حافظ هو إمام إنما كونه يحفظ الغلط ويقول أنت أهو أنت قلت عشر وبالترتيب وبعدين الثاني أنت وعشر وبالترتيب والثالث والعاشر ويسمى الصح ده إمام فعلا قال العلماء لو ثبتت هذه القصة لكان الإجماع أن الإمام البخاري هو إمام الدنيا في الحديث وهو كذلك إمام الدنيا في الحديث رحم الله الإمام البخاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى نسأل الله أن يسكنه فزيح جنات وأن يجمعنا به مع النبي في أعلى جنات الكل كفاية إن كل شوية يقول روى الإمام البخاري كل حديث تقوله في سجل حسنات البخاري لأنه هو الجمع كان بيقول الإمام البخاري بيقول أنا أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئة ألف حديث دون الصحيح قال لي طب الإمام البخاري حط في الصحيح بتاعه 4000 بس طب فين المئة ألف صحيح وفين المئة ألف الحسن ومئة ألف دون الحسن أو غير أو ضعيف فين الكلام ده بيقول ما وضعت حديثا في كتابي الجامع الصحيح اسمه اسمه الجامع الصحيح المسلم اللي هو صحيح البخاري ما حطش حديث فيه إلا وقام الليل ليلة يستخير الله فيه ما فيش حديث إلا طول الليل يستخير ربنا الأول هو ده الحافظ شفت بقى كان قريب من الله فقرب الله من العلم كان قلبه مع الله فالله ملأ قلبه بنور العلم كان تقي مع الله فالله جل وعلا أعطاه نور العلم كان يستغفر الله فالله جل وعلا أكرمه بهذا الذكاء الفطري عرفت عاوز تبقى ذكي تعمل ايه أصلح قلبك نظف قلبك شيل منه الأحقاد والغل والحقد والسوء والحسد والضغيرة صرف قلبك مع العلم يصرف الله جل وعلا العلم إليك الإمام البخاري كان قاعد في جلسة هو قاعد ما بيكتبش زي حالاتكم كده طبعا انتوا حفظة ما بيكتبوش لان عارف الكلام ده كله هتسمعه بعدين فالبخاري ما كانش مكتب فالناس لموه قال هتكتب النبي عليه الصلاه والسلام قيد العلم بالكتاب ما تكتبش ليه قال او تظنون ان هذا يفوتني انت فاكر ان مجلس زي دون يروح مني لا اجلسوا أما المجلس الأول للشيخ فقد قال فيه كذا وكذا وكذا والمجلس الثاني قال فيه كذا وكذا وكذا والثالث قال فيه كذا سمع لهم العشرين مجلس بتوع مجالس العلم اللي حضروه تعرف انت تقول احنا كنا بنتكلم مرة فات عن ايه يا زكي هقول لك ايه بس طب اكتب طب اكتب بقى طالما مش عارف تحفظ اكتب قيد العلم بالكتاب كما سياتي معنا ده كان ذكاء فطري ربنا اداهولهم بس برضه ببذل بقلوب صادقه بايمان بقرب من الله جل وعلا الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى عارف كان بيحفظ ازاي كلام يعقد لا والله بيقول مين اللي بيقول ابن تيميه بيقول عن نفسه بيقول انا ما قرات كتابا يوما الا ونقش في ذهني بيقول ما فيش كتاب مسكته قريته مره الا لزق اتحفظ مش حفظه بيقول مش ما حفظت كتاب لا بيقول ما قرات كتابا مجرد بس يعدي على الكتاب ده يتقرا كان زمان يقرا ال- ال- الكتاب كده كتاب صفحتين يحط يده على الصفحه الشمال لا يحفظها قبل اليمين اصل عينه لو جابتها حفظها خلاص يغطيها قبل ما يحفظها قبل الاولى عشان يحفظ بالترتيب ده نعمه من ربنا في حد كده مدى مضى زمان الحفظ مش بقول لك كلام يعقد يقول ما قرات كتابا الا نقش في ذهني ابن دقيق العيد كان من أئمة الشافعية ابن دقيق العيد بيقول لما شاف ابن تيمية كان أول مرة أشوفه كان الإمام ابن تيمية يقعد يجي له فقهاء الشافعية يجادلوه بفقه الشافعية يقوم يقول لهم إيه أما مذهبكم فليس كما قلتم إنما مذهبكم كذا وكذا والصحيح كذا وكذا يصح لهم الكلام اللي هم حافظينه فابن دقيق العيد إمام الشافعية بيقول دخلت على رجل كأن القرآن والسنة مفتوحان أمامه يأخذ ما شاء ويدع ما شاء وما أظن أن الله يخلق مثله بقول أنا ما صدقش إن ربنا خلق زيه ما أظن أن الله يخلق مثله شيخ الإسلام ابن تيمية سمع الكلمة قعد يبكي شوف بقى افتقار إلى الله واحتقار النفس والذل بين يدي الله سمع الكلمتين دول تزكية فيه فبكى وقال بل أنا المكدي وابن المكدي أو المكدى وابن المكدى وهكذا كان أبي وجدي أنا طول عمري فقير يا الله أنا ولا مني حاجة ولا بيدي حاجة بل ألف قصيدة رائقة رائعة طويلة مطلعها أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي مش المسكين هو شايف إن كلمة المسكين كبيرة عليه لا بقول أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين تصغير مسكين أنا المسيكين في مجموع حياتي فلو افتقرت إلى الله جل وعلا لحفظك لعلمك لذكى عقلك لطيب نفسك لشرح صدرك لأعطاك القدرة على الحفظ كفاية ولا كمان الإمام الزهري رحمه الله تعالى بيعمل ترجمة للإمام ابن تيمية فبيقول إيه والله لو أقسمت بين الركن والمقام والله لو أقسمت بين الركن والمقام أن أني لم أرى مثل ابن تيمية لكنت صادقا بقول أنا هحلف قدام الكعبة إني ما شفتش في الدنيا زي ابن تيمية مش كده وبس لا ده في واحد اسمه الزمركاني ده كان من المخاصمين لابن تيمية من أعدائه أصحاب البدع كان يخاصم شيخ الإسلام ابن تيمية فبيقول إيه مين اللي بيقول عدوه المخاصم له بيقول لو أقسمت أنه ما أتى قبل ابن تيمية مثله بستمائة سنة لكنت صادقا بيقول ما جاش قبل مت... مش بعده ما جاش قبله بستمائة سنة زيه يعني من أيام الصحابة ما جاش زيه في الحفظ قبل بستمائة سنة أقول لك أنا بقى ما جاش بعد ابن تيمية زيه ما فيش زيه لا رأينا مثله وأنا مش بحطه في منزلة يعني معص- عصمة لا ليس معصوم لكن هذه منة من الله جل وعلا يعطيها لمن يشاء يا أخي الحبيب ممكن والله توصل بس ابذل ممكن توصل يعني إخواننا الأطباء بعضكم موجود أطباء وإحنا بندرس في طب لما كنت مثلا في سنة ستة طب تلاقي عندنا مادة البطن قد كده والجراحة قد كده مادتين كل مادة يعني خمسين كتاب ومراجع ومذكرات وبعدين تخش الامتحان كل ده انت حفظته طب ازاي وك- والبطنه والجراحه والنساء والولاده والانف والاذن والمش عارف الفسيولوجي والهيستولوجي والميكروبيولوجي حاجات كل ده حفظته ازاي انت اديت ذهنك له وفرغت قلبك له حفظت انما انت لما انشغلت بقى في الدنيا هموم كتيرة خلاص عشان كده الطالب بيحفظ امتى يحفظ بياخد اجازة تلاقيه ايام امتحانات ما وراش حاجة لا عنده مواعيد ولا ورا بيقابل حد ولا بيكلم حد طول النهار بيذاكر ان راح يصلي ويرجع يصلي ويرجع تاني كتاب مفرغ ذهنه لو انت فرغت قلبك وذهنك كده هتحفظ هتحفظ والله فهذه هذا ذكاء فطري هذا ذكاء فطري المكتسب بقى تقدر يوم بعد يوم ازاي امسك كده المصحف وابدأ احفظ آية النهاردة يومين ثلاثة كل يوم تحفظ آية بعد يومين ثلاثة خلوهم آيتين بعد خمس ست أيام بدل آيتين في اليوم خلوهم ثلاث أربع آيات في اليوم بعد أسبوع بقى ممكن توصل لحفظ جزء أو أكتر في اليوم والله يا إخوانا أنا أعرف نساء أميات يعني إيه؟ لا بيقروا يكتبوا نساء أميات بدأوا في حفظ القرآن رجل كان بيجي يحفظ قرآن طب احنا نقدر نحفظ نجرب لا هنحفظ وربنا هيعلمنا هيعلمنا بدأوا يحفظوا القرآن كان كل يوم يحفظوا ربع وبعدين نص وصلوا الآن بيراجعوا كل يوم خمس أجزاء ختموا القرآن في سنتين ونص ختموا القرآن كل سنتين ونص لو انت بقى زيهم واحد بيروح الجيش ليه ما تحفظت القرآن في الجيش يعني انت ابتليت احفظ القرآن هناك فاضي ما وراكش حاجة طول النهار طابور الصباح وتروح تنام قاعد تكلم ده وتكلم ده وتنام هنا شوية وت... طب ما تحفظ فرصة مصحف بس ايدك واحفظ كل يوم ربع كل يوم ربعين يعدي الجيش تكون ختمت القرآن كله لو حفظت كل يوم ربع ست اشهر تكون ختمت القرآن كل يوم ربعين ثلاث اشهر تكون ختمت القرآن والله سهله لكن كما قال النبي لمعاذ وإنه ليسير على من يسره الله عليه ابدأ وربنا هيكسبك هذا الذكاء يبقى أول حاجة لتطلب العلم لازم يكون ذكاء في فطري تدعي ربنا يديهولك وتبذل الأسباب له وذكاء مكتسب عن طريق التدرج تاني كلمة فاكرين آه حرص حرص الناس حرصوا على المال انت حرص على العلم الناس حريصة على الدنيا انت احرص على وقتك الناس حريصة على الفسح احرص انت على مجلس العلم وهكذا ذكاء وحرص ومقدمة الأشياء يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان تكلمنا عن الذكاء بعون الله جل وعلا تكون ذكيا بدعاء الله جل وعلا بالاستغفار بتقوى الله جل وعلا بالاكتساب يوما بعد يوم اثنين وحرص بالحرص تبلغ العلم بالحرص تكون عالما بإذن الله جل وعلا بالحرص على العلم نفسه بالحرص على مجالس العلم بالحرص على الكتاب بالحرص على الكتابة بالحرص على الوقت يعلمك الله جل وعلا زي ما انت ما بتنزلش من البيت إلا ومعاك المحمول ولو نسيت ترجع تمسكه معاك برضه ما تنزلش من البيت إلا ومعاك ورقة وقلم مشيت سمعت كلمة علم تكتبها جلست في موعظة سمعت حديث أول مرة اسمعها اكتبه سمعت آية وفهمتها أول مرة تفهمها بهذه الكيفية اكتب هذا الفهم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه والحديث رواه الطبراني والحاكم في مستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب العلم كأنه طائر هيطير منك يقول لك أنا بيطير مني على طول امسكه امسكه بإيه؟ بالكتاب هو ده القيد قيدوا العلم بالكتاب وقديما قالوا العلم صيد والكتابة قيد العلم صيد والكتابة قيد وقد رأيتم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب فلتحرص لتحرص ألا يفوتك مجلس علم أبدا ضبط سفرك على مجلس العلم ضبط وقتك على مجلس العلم زبر حياتك ونومك عن المجلس العلمي ما تجيش راجع تعبان انام قبل المغرب نص ساعه تقوم راح عليك المغرب وراح عليك مجلس العلم معلش عشان راحت عليه نومه لا ظبط نومك ان في مجلس علم ما تنامش ونام بعده هو انت لو مسافر هتنام قبلها بنص ساعه ولا يروح عليك الطياره ويروح عليك القطر ويروح عليك المواصلات فانت نظم وقتك حتى لا حتى لا تضيع منك محاضره او مجلس علم واصبر واحرص على كل مجلس علم هو ده اللي هيديك العلم هو ده اللي ربنا هيديك بالعلم الحرص وقدمت بين يدي هذه المحاضرات بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان له صاحبان حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس قال عمر كان كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل يوما وأنزل يوما عارف يعني ايه؟ يعني هو كان له جاره والنبي عليه الصلاة والسلام ملوش مجلس محدد كل يوم بس لا ده اللي مشي جنب النبي بينزل الوحي دلوقتي من غير ما يعرفه بيحصل موعظه يوم النبي الكلام بيحصل موقف يوم النبي يعلم الصحابه وهكذا فالعلم كان طول النهار فعشان تتعلم من النبي لازم تمشي معاه طول اليوم طب لو مشي معاه طول اليوم مين اللي هياكل عياله مين هيشتغل يجيب اكل مفيش فيعمل ايه يتفق هو وجاره انت تقعد 24 ساعه مع النبي وقبل عليه الصلاه والسلام وقبل ما تروح بيتك تعدي عليا تقول لي النبي قال كذا قال كذا وكذا ونزل عليه آيات كذا وحصل موقف كذا تعلمني اللي النبي اتعلمت منه وانا تاني يوم اروح مع النبي وانت تروح تشتغل عشان تصرف على عيالك وهكذا ما يضيعوش كلمة قالها النبي ما يضيعوش موقف قاله النبي عليه الصلاة والسلام هم دول اللي كانوا حريصين فعلا على طلب العلم لذلك أبو هريرة أبو هريرة أكثر واحد روى الأحاديث تعرف ليه كان حريص جدا ما, ما كانش يضيع كلمة النبي قالها عليه الصلاة والسلام كل كلمة النبي يحفظها بل راح للنبي قال له دعي لي النبي دعا له أن يعي العلم ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة يوما فقال أبو هريرة للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة مين من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة مين قال شوف الشاهد قال النبي لأبي هريرة يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحدا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث يعني النبي يقول له أنا عارف أول واحد يسألني السؤال ده هو أنت طب ليه لان النبي شايفه على طول حريص حريص على السؤال حريص على الطلب حريص على العلم كان ابو هريره بيقول ايه بيسالوه انت اكثرت في الحديث عن النبي قال له ان الصحابه كلهم كانوا بيسيروا في الاسواق بيشتغلوا بيعملوا اما انا فكنت اسير مع النبي على ملء بطن كلت فول كلت ما كلتش خلاص كان ممكن ثلاث اربع ايام يعدوا ما ياكلش اهم حاجه يمشي مع النبي يتعلم مش تاكل لك اكله تنام عليها لا تسمع حاجة زي اللي في الخطبة الجمعة ده بينام والتاني يفوقه لما ينام ويقع عليه هو ينام التاني اللي جنبه ينام يقع عليه يقوم ده فايق وهكذا ايه ده خطبة الجمعة إنا لله وإنا إليه راجعون إنما كان حريص قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحدا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العلم ده جه إزاي أبو هريرة تعلمه إزاي بالحرص بالحرص على السماع والحفظ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن تعب وإن جهد وإن جاع وإن عطش وإن مرض تخيل كان يمشي يغمى عليه من الجوع بس يقعد مع النبي يتعلم فاللي حارس على بطنه مش هيتعلم الحارس على بطنه مش هيتعلم والله يا إخوانا هقول لكم يعني في مسألة صحبة الأستاذ والسفر لطلب العلم صدق إن في ناس تسافر المحل عشان تاكل كابتشينو ولا تاكل كوكتيل سافر المحلة عشان تاكل كوكتيل في ناس تروح أجا عشان تاكل بليلة إنا لله وإنا راجعون ولو قالوا له الشيخ فلان في المحلة ما يروحش يروح عشان يملى بطنه إنما يملى عقله بالدين والعلم لا في ناس والله والله العظيم شباب شفتهم يروح بورسعيد عشان ياكل هناك سمك يروح القاهرة ويروح اسكندرية عشان ياكل كباب شوف حرصه على البطن قد ايه سفر قد ايه عشان يتمتع طب ليه انت ما تسافرش ليه عشان تطلب العلم ليه ما تسافرش عشان تطلب العلم فخليك حريص على طلب العلم شوف ابن عباس بيسألوه بما نلت العلم اصبحت عالم ازاي طبعا اولا بدعوة النبي عليه السلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بيسألوه بما نية العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول مفيش حاجة تعدي مش عارفها اللي مسأل فيها وتعلمها ومفيش حاجة تعدي عليها كده من غير ما افهمها لا تخش قلب لازم بقلب عقول ولسان سؤول قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا انا تعبت في الطلب بس اصبحت بعد ذلك عالم يقصدني الناس من كل مكان فاحرص احرص على العلم دعك من البطن والطعام والشراب والمال واحرص على العلم يرزقك الله جل وعلا إياه كذلك لا يتصور أبدا طالب علم يضيع وقته ما ينفعش يبقى طالب علم وعاوز يتعلم وقاعد يتفرج على الماتش ويتابع جدول الدوري ويتابع جدول مش عارف الإيطالي ما ينفعش ما طالب علم ما ينفعش طالب علم متابع التمثيليه النهارده خلصت والحلقه الجايه هتعمل ايه والحلقه الاخيره امتى ما ينفعش يبقى طالب علم ما ينفعش طالب علم يقعد قدام الفيلم مستحيل انما طالب العلم لابد ان يترفع عن كل هذا يحافظ على وقته طالب العلم في ايده الكتاب راكب ميكروباص يطلع يقرا ماشي بالطريق يطلع يقرا قاعد في البيت وهو نايم على السرير جنب السرير كتاب وهو بينام يقرأ نايم يشغل شريط يسمع بياكل الشريط جنبه شغال بدل ما قاعد ياكل ما هو ياكل لا عارف يمسك كتاب ولا عارف يتكلم يسمع هو ده طالب العلم الذي يحرص على وقته انت عارف جد الامام ابن تيميه اللي هو ابو البركات كان فقيه جده كان بيقوله كان جده نجما جد ابن تيميه يقول كان جده نجما وكان أبوه قمرا فجاء ابن تيمية فكان شمسا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فهو ذرية لكنه فاق فكان جده أبو بركات وله كتب مؤلفة تدرس للآن كان جده لما يدخل الخلاء ضبط مية عارف يعمل ايه يوقف رجلا على الباب ليقرأ له الكتاب هيخش يضيع وقته وما ينفعش يقرأ فيعمل ايه واحد واقف على الباب اقرا معلي صوتك عشان اسمع العلم ما ضيعش وقت قول بقى طالب العلم بيقعد ساعة في دورة المية ساعة في الخلاء انا اعرف واحد زميلي في الكلية والله ذاكر مادة البطنة في التشريح ساعتين في دورة المية إنا لله وإنا راجعون فما ينفعش لا لازم تكون حريص على وقتك انت عارف الإمام ابن عقيل كلام حقك الإمام ابن عقيل كان بياكل الخبز هو طالب علم مؤلف كتاب ابن عقيل ده مؤلف كتاب مخطوط الآن في ألمانيا عارف الكتاب كم مجلد 800 مجلد ده كتاب من ضمن الكتب كتاب واحد 800 مجلد أظن أنت لو اتزرعت عمرك عشان تعمل ها 800 مجلد مخطوطة للآن في ألمانيا كان بياكل الخبز كان مرة العيش يعني حسب خد كام خمس دقايق فكان الكعك الكعك كعك المبسوس يعني سفه كده فلقاه لا دقيقتين ونص اوفر الدقيقتين ونص دول ممنوع اكل الخبز صعب عليك انا عارف بقول قست ما بين اكل الكعك واكل الخبز فرأيت مقدار قراءة ثلاثين آية فانتهيت عن أكل الخبز شوف انت بتقعد على الأكل تاخد قد ايه في الأكل بيقعد على الأكل يوم يكون صايم من المغرب لغاية لما على العيش أصلا والله لا واقع يا فندم شر البيت ما يضحك ممكن يقعد يتغدى قبل العصر لغاية أذان المغرب في ناس كده اه المحمرات ومش عارف وبعدين هات الحلويات وهات اللي مش عارف ايه وبقى هات ازاز اللب بقى وهات مش عارف هو ده طالب علم ما ينفعش لا يكون حريصا على وقته اكثر من حرصك على حياتك ابن الجوزي كان بيعمل ايه بيقول له يعني ابن الجوزي كان خطيب كان مفوه فكان الضيوف يجيله كتير كثير اضياف طب هيطلب علم ازاي بيقول فكنت يعني أجهز بري الأقلام والورق أثناء إتيان الضيف الضيف تقل وزود تعرف بقى في ضيوف عاوز يقعد يتكلم وخلاص فقول فإذا أثقل الضيف ظللت أقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يقوم بقى يقوم ليه الكلام ده عشان يحرص على وقتك حرص على الوقت ما في ناس تافهين كتير في ناس بطالين كتير واقفين على المواسق يقول لك بضيع وقتي اه لا الوقت وقلنا والوقت افضل ما انيت بحفظه واراه اهون ما عليك يضيع كان ابن شمس يخرج يلاقي ناس واقفين على المواسق برضه ايامه يقول اه لو ان الاوقات تباع وتشترى لاشتريت اوقات هؤلاء البطالين لو الوقت بيتباع بفلوس اشتري اشتري وقت تعال اشتري ابن الجوزي من اللي واقفين على النواصي واللي قدام الماتشات اللي بيروحوا من الساعة 7 الصبح عشان ماتش الساعة 4 العصر ولا الساعة 7 بالليل مش ده بيحصل في الاستادات وإنا لله وإنا إليه راجعون ده يبقى طالب علم مستحيل ما يبقاش طالب علم بسرعة عشان نخلص النهاردة عشان ما تعقدش أكتر من كده ذكاء وحرص و... واجتهاد يعني اجتهاد يعني تعب يعني يكون عنده جهد يعني يكون عنده همة عالية مش أنا عاوز يدوب أحفظ حسن المسلم الحمد لله كفاية كده زي ما عاد يقرأ كتابين شوية يقرأ شوية في رأس الصالحين وشوية في معارج القبول وشوية في رحيق المختوم بقى مثقف خلاص كفاية كده كفاية لا إنما الهمة العالية أنت عاوز تبقى إيه أنا عاوز أكون أعلم أهل الأرض هي دي الهمة أنا عاوز أكون مجدد الأمة في هذا القرن هي دي همة العلم شوف عبد الله بن عباس كان همته في طلب العلم بيقول لقى واحد صاحبه أنصاري بعد ما النبي مات عليه الصلاة والسلام فالصحابة موجودين فقال لصاحب الأنصاري هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال نسأل أصحاب النبي عشان نتعلم العلم فقال الأنصاري لي ده لسه فتى صغير أو ترى يا ابن عباس أو ترى الناس يفتقرون إلى علمك هو أنت فاكر أنت لما تتعلم الناس تقول لك علمنا ده انت لسه ولا حاجة قال فتركت هذا المثبت همشي معاه هيقعدني تعال النهاردة نتفسح سيبك من الدرس النهاردة هيقعدني تعال نلعب النهاردة سيبك من المحاضرة النهاردة هيكسلني قال فتركته ثم مشيت فكنت آتي عند باب الصحابي آتيه وهو قائل في نحر الظهيرة فإذا هو نائم فأسند ثوبي على باب بيته فتسفي علي الريح من التراب فيخرج لصلاة العصر ويقول لي يا ابن عم رسول الله هل لا طلبتنا فجئناك قال لا بل أنت أحق أن يؤتى حرص ذل طالبا فعز ركوبا قعد في مجلس كده والعلماء يدخلوا عليه علماء اللغة يجي يعلمهم يخرجهم علماء التفسير يعلموا يخرجهم علماء الحديث يعلموا يخرجهم علماء التوحيد يعلموا ويخرجوا وهكذا يعلم الناس جميعا فمر الفتى صاحبه الأنصاري اللي كان معاه في الأول نظر إلى ابن عباس وهو شاب يعلم هؤلاء جميعا فبكى وقال هذا الفتى كان أعقل مني آه اتعلم الأول ما تضيعش وقت وخلي عندك اجتهاد وهمة عالية وتعلم وخلي عندك عقل في يوم من الأيام الناس هتحتاج لعلمك الشيخ فلان هيموت والإمام فلان هيموت والعلامة فلان هيموت هتبقى أنت فتعلم ستكون بعد ذلك بإذن الله جل وعلا إماما للدنيا ولكن اصبر وكن, ع... وكن صاحب همة عالية هذا الفتى كان أعقل مني حطه قدامك الإمام البخاري عامل باب في كتاب اسمه باب ركوب البحر في طلب العلم الاجتهاد يعني يسافر عشان يطلب العلم وذكر في حديث سيدنا موسى احنا سيدنا موسى نبي من أولي العزم من الرسل ركب البحر مش عارف يروح فين عرف ان في واحد عنده علم اكتر منه اموت لغايه ما اصلي واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه بقول له طالما عنده علم اكتر مني لازم ان شاء الله امشي حقبه يعني سنوات طوال مئات السنين امشي لغايه لما اوصل للعالم ده لغايه ما علمني انما واحد في الارض اعلم مني لا هي دي الهمه العاليه هي دي الهمه العاليه جابر بن عبد الله عارفينه من أكثر رواة الحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنه جابر بن عبد الله سمع إن في صحابي موجود في مصر وجابر بن عبد الله في المدينة سمع إن في صحابي اسمه عبد الله بن أنيس موجود في العريش عنده حديث ما هوش عنده عارف عمل إيه؟ حديث راح مجهز الناقة والزاد والمتاع وركب الناقة شهر كامل سفر من مدينة النبي لغاية مصر عليه الصلاة والسلام لغاية مصر خبط على عبد الله بن أنيس فقال من بالباب قال جابر قال من جابر قال ابن عبد الله قال الصحابي قال نعم قال هلم أدخل قال لا أدخل قال أشرب قال لا أشرب أطعم لا أطعم لما قال سمعت أن حديثا للنبي عندك ليس عندي فخشيت أن تموت أو أموت دون أن أعلمه فعلمني طب أدخل لا حتى لا أضيع رحلتي لله الرحلة مش عاوز حياتي قول الحديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة عفاة عراة غراء الحديث سمع الحديث مشي على طول شهر تاني رجوع هي دي الهمة سمعت انت كم حديث النهاردة ومع ذلك بيكسل ده انت ممكن الشريط يبقى عندك قدام عينك والتسجيل قدام عينك ومكسل تسمعه ده ممكن والله يا اخوانا يبقى الكتاب قدامك وعندك الأباجورة جنبك بزرار تتك عليها تولع النور ومتدفي في الدفاية وقاعد يعني متسلطن البطانية فوقك ومع ذلك مش قادر تفتح الكتاب لا أنا عاوز ينزل لي كده دوبوا لي ميه وشربوني إن اللي عمرك ما تطلب لازم يكون عندك همة عالية وبذل واجتهاد لازم جهد عبد الله بن مبارك بيقول إيه والله كنت أسافر ثلاثة أيام لحديث واحد ثلاث أيام أسافر عشان حديث واحد الإمام البخاري موقف يا أخي والله عشان اللي بيكسر ونايم مش عاوز يطلب العلم الإمام البخاري بيقول والله كنت أذهب لأنام في الليل فإذا أسندت ظهري على فراشي أتتني الفكرة يعني أفتكر حديث أفتكر قصة أفتكر حاجة عاوز أكتبها حاجة علمية قال فأقوم فأرفع الفراش وأشعل السراج وآتي بالقلم والمحبرة والقرطاس وأكتب الفكرة ثم أغلق وأغلق السراج وأذهب لأنام ثم أن أبدأ في النوم حتى تدين الفكرة ثاني فأقوم فأرفع الفراش وأشعل السراج وآتي بالقلم والمحبرة والقرطاس وأكتب الفكرة ثم أرجع أطفئ السراج وأنام قال كنت أصنع في الليلة ربما يزيد عن عشرين مرة كان بينام قد ايه انت بقى لو جات لك فكرة ولا سمعت حديث ولا تقوم تكتبه الصباح راح بكرة ربنا يحلها راحت الفكرة راحت الفكرة انا عاوزك وانت جاي محاضرة للسيامة في اليوم العلمي معاك ورقة وقلم كراسة كشكول في قلمك قيد العلم بالكتاب لازم يكون عندك اجتهاد في الطلب بقية ابن مخلد واحد من السلف كان طالب علم عند الإمام أحمد الإمام أحمد قالوا بقية ابن مخلد من الأندلس اسمه بقية ابن مخلد الأندلسي جاي من الأندلس رايح يقابل الإمام أحمد فين الإمام أحمد في بغداد من الأندلس لبغداد بالركوب 8 أشهر 8 أشهر ومشي 8 أشهر عشان يطلب الإمام أحمد راح لا الإمام أحمد في أيام المحنة وممنوع من أنه يتكلم مع الناس منعوا الداعية ده وقفوه وقفوا الإمام أحمد وقف الإمام أحمد معلش يتكلم فراح للإمام أحمد قالوا أريد العلم قال إني ممنوع وإني في فتنة قال إني جئتك من بلاد بعيدة قال من أين قال من الأندلس قال مرحبا قال أعطيك العلم على ألا تجلس في المجالس إلا هنا لأن لو شفت يعرف أنك طالب علم قال فكنت آتي الإمام أحمد في ثياب السائل لابس ثوب مقطع عشان يبقى ايه مسكين وأقف عند بابه فأقول الأجر رحمكم الله لله يا محسنين أندلس أندل... بتوع الأندلس كانوا أثرياء يعني كان راجل وجيه وجاي بقى شحات العلم يا رحمكم الأجر رحمكم الله قال فيقول يتفضل ادخل فأدخل إلى بيته فيعطيني وأنا واقف حديثا أو اثنين أو ثلاثة فبقيت هكذا أتعلم منه حتى مضت المحنة فلما جلس يحدث الناس كان يقربني ويقول مرحبا بطالب العلم المجتهد هو ده الاجتهاد إن يكون عندك فعلا اجتهاد وحرص على كل كلمة لا تضيع الإمام أحمد بن حنبل لف في 30 دولة عشان يجمع المسند أبو حاتم الرازي بيقول مشيت على قدمي سبع سنين عشان العلم مشي على رجله سبع سنين بقول جئت الشام فغربلتها بقول كده يعني طلعت العلم كله منها ثم أتيت العراق فغربلتها ثم أتيت مشت مصر فغربلتها ثم أتيت الحجاز سبع سنوات أسير على قدمي حتى أتاني له العلم فعلت ذلك وأنا ابن عشرين سنة هو صغير عشان كده بقول لك ابدأ وانت صغير لما تكبر دماغ هيقفل وهتحجر ومش هتعرف تحفظ ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته تعلم وانت صغير وإلا خلاص صلوا على الجنازة فتعلم وانت شاب طب ولما كبرت ما أقدرش لا اتعلم أبو حاتم الرازي بعد الكلام ده كله قال ثم سرت وأنا ابن سبع وأربعين سنة أطلب العلم بعد 47 سنة راح يطلب العلم ابن من ده قاعد يطلب العلم حتى 65 سنة ثم رجع وتزوج وعلم الناس عشان برضه ما نعقدش الكبار لا تعلم واصبر وابذل واجتهد وسيعلمك الله جل وعلا اللي بعد كده بسرعة ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة بلغة يعني ايه مش البلغة بلغة يعني شيء يبلغك بلغة تذكر أو يراد بها المال يعني إيه لازم يكون معاك فلوس معاك فلوس أصح لازم فلوس ولكن مش مطلوب تبحث عن الدنيا تنشغل بها عن العلم لا فلوس تشتري بها كتاب تشتري بها شريط يكون معاك فلوس تستخدمها مش واحد معاه فلوس مستعد يجيب محمول 3000 جنيه ويجيب عربية ب 100000 جنيه ويسكن في شقة ب 300000 جنيه مش مستعد يصرف 3000 جنيه على الكتب مش مستعد كل ده مستعد يجيب أكل في البيت بالجملة إنما مش مستعد يجيب كتاب لو راح جاب لا خمس ست شرايط ب 15 جنيه يستخسر مع إنه ممكن يروح ياكل كباب أكلة كباب تعدي الحلق انتهت ب 20 جنيه صح ليه لا لازم بلغة وهذه بإذن الله جل وعلا معك العلم يعني أم يسر مكتبات موجودة والكتب ميسرة كتاب رياض الصالحين النهاردة النهاردة والله كنت في المكتبة كتاب رياض الصالحين طبعة صغيرة جدا تحطه في جيبك كتاب الجيب في 2000 حديث بقول له بكام قال لي ب 5 جنيه قلت سبحان الله يعني اللي جمعوا ال 2000 حديث دول ممكن يكون صرفوا ملايين عشان يلفوا الدنيا الآن ب 5 جنيه قدامك الكتاب بقرايه سهله لا انت محتاج تمقق عينك ولا تكتبه بايدك ولا حاجة بخمسة جنيه رياض الصالحين كتيب صغير كده اهوت تاخده معاك في ال... في اتوبيس في الم... في الميكروباص في العربية في السفر تحفظ وانت ماشي علم ميسر مصحف ثمن الورق 2 جنيه ثمن الورق تحفظ المصحف كان زمان بيجمعوه من الجرائد من ال... جريد النخل ومن الاحجار يعني يشتري حجر قد كده عشان يكتب عليه يعني الإمام الشافعي ملى البيت كتب كان الكتب عبارة عن إيه الكتاب اللي قدامك أبو 500 صفحة ده كان ممكن مثلا يبقى قد الأوضة يعني ثلاث أربع ورقات مكتوبين على حجرة ومش عارف ورقتين مكتوبين على ورق برضي ومش عارف مكتوبين مكتوبين على نخلة ف... فأمه بتقول له يا بني أنا أترك البيت وندعمه لكتبك ملى البيت كتب مال البيت كتب قدامك انت كتب قد ايه دلوقتي كل ده يتجمع في اسطوان الكمبيوتر صح وما بتقراش تخش بقى تلاقي مكتبته كبيره جدا قريت ايه والله العظيم ما هوش حافظ أسماء الكتب ما هوش حافظها أمال إيه منظر صورة بس لازم يبقى المكتب قاعد كده ووراه كتب من وراه ويتصور إنا لله وإنا راجعون لا يا أخوانا البلغة دي لأجل أن توصلك للعلم الإمام البخاري يقول ترك لي أبي لما مات ألف ألف دينار ذهبية مليون دينار فاكرين قلت لكم الدينار كان بكام؟ الدينار بنص جنيه ذهب يعني الدينار بحوالي 350 جنيه 350 في 1000 1000 بكام؟ ملياردير البخاري كان ملياردير قال فأنفقتها كلها في طلب العلم كنت أسافر بفلوس عشان أجيب حديث وأسافر بفلوس وأجيب كتابه حتى طلب العلم فكان إماما للدنيا عبد الله بن مبارك كان بيحج سنة ويجاهد سنة ويتاجر قال والله لولا العلم لما تجرت كان بينفق كان اسمه أمير المؤمنين في الحديث وكان بينفق على سبعة منهم خمسة أطلق عليهم أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغيرهم فكان إماما الفلوس عمل بقى إيه لا فكر في عربية ولا في محمول ولا في شقة ولا في فسحة إنما فكر في استخدامها في طلب العلم اللي بعد كده وصحبة أستاذ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ لازم أستاذ لازم طلب العلم في المسجد لازم طلب العلم قدام من سبقك بالعلم أستاذ فمن كان أستاذه كتابه غلب خطأه صوابا لازم مش الكتاب بس لا قدام العالم ليه هيفهمك هيبصرك عارف احنا بنتكلم دلوقتي عن الطريق إلى الله أعمدة الإنارة هو ده عمود إنارة دي إشارة ضوئية على الطريق العالم ده عبارة عن إشارة ضوئية يقول لك لا سيبك من ده وامشي كده تيجي مثلا تجيب كتاب يقول لك لا بلاش الكتاب ده خليه بعدين الكتاب ده صعب ابدأ بكذا هو ده العلم إنما لو بدأت لوحدك ما ينفعش العالم يقول لك ابدأ بالصغار قبل الكبار هو ده العالم ينصحك بالبدء بصغار العلم قبل كباره ليه لو كان بيحبك عارف ابنك الرضيع لو انت اديته حتة لحمة وحطيتها ببقه يتخانق ويموت لحمة يتخانق ويموت هو عاوز لبن كذلك برضه لو انت لسه رضيع في طلب العلم ما ينفعكش العلم التقيل يخنقك يموتك يهلكك بالعشب والكبر وغيره انما لازم تبدأ بالعلم البسيط بالعلم البسيط عشان كده بقول لك لازم صحبة الأستاذ وشفت سيدنا موسى صاحب الأستاذ مين الخضر وسيدنا موسى هو خارج التلميذ بتاعه معاه لو مين يوشع بن نون وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون شوف ابن القيم قال صحبت شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تعلمت قال فدخل السجن فدخلت معه اتسجن ليه بيقول كذا وهو جوه في السجن وابن القيم بره لا هيروح عليه الاستاذ فطلع في الناس ينادي بكلام تميم خدوا اسجنوا كمان بس خلاص ده انا عاوز كده صاحب الاستاذ حتى في السجن فلا بد من صحبه الاستاذ مش بقول لك في السجن اقعد هنا الحمد لله لا- لو وقفنا لك حد على باب المسجد يقول لي اقطع تذكره تدخل ب 100 جنيه وانت داخل ولا حاجه فالعالم يعلمك ولكن لابد أيها الكبير أخ الحبيب أن تتأدب مع العالم لابد أن تتأدب مع العالم كان نفسي أكلمك عن أداب طالب العلم أداب طالب العلم مع العالم إزاي يقدره إزاي هقول لك كلمة واحدة بس عشان ما نطولش عليك ونصلي العشاء كلمة واحدة بس يا أخي الحبيب زيد بن ثابت عارفينه صحابي عبد الله بن عباس عارفينه صحابي كان سنهم متقارب لكن زيد بن ثابت أكبر شوية أكبر شوية فعبد الله بن عباس صلى مع زيد بن ثابت على جنازة يوما على جنازة فخرجوا من الجنازة فأمسك ابن عباس بخطام دابة زيد بن ثابت مسك خطام الدابة يعني بقى كأنه خدام بيشدها له فقال زيد بن ثابت لابن عباس يا ابن عم رسول الله خل الناقة سيب الناقة قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا فأمسك خطف زيد بن ثابت يد ابن عباس فقبلها قال وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا مش خد يا شيخ أما أقول لك الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول لك أمشي في الشارع الحرباجي ماشي يقول على يمينك يا سيدنا الشيخ هو مش قصده هو ده تقدير الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون فاحنا فعلا محتاجين تقدير للعلم محتاجين تقدير للعالم لمن سبقك بعلم ولو يسير كان شريك بن عبد الله كان إمام وقالوا ابن الخليفة قعد قدامه سند ظهره على الحيطة ابن الخليفة سند ظهره على الحيطة وقال له يا شريك ماذا تقول في كذا فنظر إلى شريك ثم أعرض عنه ابن الخليفة ما ردش عليه سأله تاني ما ردش عليه سأله تاني ما ردش عليه فقال ابن خليفة أتستهزئ بأبناء الملوك قال لا ولكن العلم أجل من أن يوضع عندك قال اعتذر ثم جاء وجثى على ركبته وقال علمني قال هكذا يطلب العلم اتعلم من سيدنا جبريل طلب العلم من النبي ازاي سيدنا جبريل لما جه في سوره طالب علم عارفين الحديث قعد ازاي قال فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قعد كده وايده على ركبته ما قدرش ما يتحركش الامام الشافعي قدام مالك كان يمسك الكتاب وهو بكتب لو يقلب الصفحة بالراحة عشان ما يلقش الشيخ مش خد حاسب استنى اقف ما اخلص لا هذا الأدب آخر نقطة طول زماني آخر كلمة في كيفية طلب العلم طول زماني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني لازم يكون عندك صبر تكون عندك طول نفس يكون عندك عمر فالخبرة تنفع في طلب العلم الإمام يعني أحمد بن حنبل كان عنده خبرة الخبير ينفعك الخبير ينفعك قال له واحد مرة بيقول له رأيت رؤية إيه قال رأيت أني أؤذن قال له واحد تاني على طول أنا رأيت رؤية قال ماذا رأيت قال رأيت أني أؤذن فالأول كان طيب والثاني كان خبيث فالإمام أحمد بن حنبل قال الأول أما أنت فستحج بيت الله الحرام وأما أنت فستسرق طب ازاي جبتها ازاي هي دي الخبرة شافه طيب قال له ربنا قال وأذن في الناس بالحج أذن هتحج إن شاء الله الثاني أنت هتسرق ليه كان خبيث فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون هي دي الخبرة هي دي الخبرة لا أريد أن أطيل عليكم لكن أختم بكلمة واحدة أيها الكرام بعد كلمة الإمام الشافعي ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان أختم لكيفية طلب العلم كلمة واحدة أعط العلم كلك ليعطيك العلم بعضه أعط العلم كلك ليعطيك العلم بعضه وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وإنسانا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته